حكم عليهم بالحرق أحياء وفي سنة 1442 يذكر لنا مؤرخ آخر اسمه السخاوي له كتاب اسمه السبر المسبوك في ذيل السلوك يقول حصل على النصارى واليهود من الذل والخزي والإهانة والتغريم ما يفوق الوصف وبسبب أن المسيحيين الملكانيين اللي هم مثلا بنسميهم دلوقتي الروم الأروام بسبب أنهم رمموا سرا عملوا ترميمات في كنيسة من الكنائس بتاعتهم أمر السلطان الظاهر جاك مك بعقد مجلس برئاسته حضره القضاة وبعض مشايخ الإسلام وأركان الدولة وغيرهم واستدعي الأنبا يؤنس البكرة في السبعتاشر وكذلك يساوي البكرة الملكانيين وعبد اللطيف من طائفة اليهود الربانيين وفرج الله أحد مشايخ اليهود القرائين وإبراهيم كبير طائفة اليهود السامريين وسئلوا عن العهد المكتسب على أسلافه فين العهد بتاع عمر فلم يعرفوه قالوا ما نعرفش وتقرر في هذا المجلس تجديد عهد عمر عمر الذي يقال عنه انه اعدل خلفاء المسلمين عهده كارثه ومصيبه على المسيحيين ويذكر المؤرخ السخاوي أنه في سنتي 1445 و 1446 هدمت بعض الكنائس وأرسلت أنقاضها إلى السلطات المختصة ويقول ولم يبقى في سنة 1448 ميلادية كنيسة واحدة لم يلحقها ضرر كان هذا يا أحبائي هو عهد المماليك أما بالنسبة لعهد الأتراك العثمانيين فقد استمر من سنة 1517 هي السنة اللي دخل فيها السلطان العثماني سليم الأول وأتى السلطان المملوك طمان باي بعدما هزموا في موقعة الريدانية اللي هي العباسية صحراء العباسية وشنقوا على باب دويلة منذ ذلك الوقت صارت مصر ولاية تركية عثمانية من سنة 1517 لغاية مجيء الفرنسيين والحملة الفرنسية بالسيد نابليون في سنة 1798 آه العهد التركي من أسوأ العهود من أسوأ العهود أنا هتكلم عنه المرة الجاية أنا هخلصه النهاردة إنما أنا هتكلم عنه بما لم أستطع أن أكتبه أو أتكلم عنه النهاردة من أسوأ العهود ابتدوا يجددوا الخلافة الإسلامية واعتبر السلطان العثماني أو ما كان يسمى بالباب العالي Sublime Porte الباب العالي ان هو خليفة المسلمين والناس ببساطة صدقوا والملك فاروق كان كان هيعمل الشغلة دي قبل ما يتشال وربى دقنه وطلعوا له نسب قالوا انه بينتسب والناس استزت بيضحك عليهم بالكلام ده انما كل الذي اود ان اقوله ان عهد الاتراك من جهة المظالم لا يختلف كثيرا عن عهد المماليك والمماليك ما ماتوش يعني دخول العثمانيين آه الى مصر لم يفني المماليك ما خلصت عليه ليه لان اما دخل سليم الاول السياسة اللي فكر فيها فكر ان هو يبقي على مصر ما حدش ينفصل بيها ولذلك وضع الحكم في مصر بين ثلاث آه جهات تتصارع وتتنافس اما دول يتصارعوا ويتنافسوا يبقى اختلافهم رحمه زي ما بيقول يبقى يضمن ان مصر تبقى فيه اولا الشخصيه الاولى او القوه الاولى هي نائب السلطان العثماني اللي بيسموه الوالي أو الباشا ال- السلطة الثانية كانت سلطة الجيش السلطة الثانية المماليك المماليك فضلوا زي ما هم فضلوا زي ما هم واستمرت الاعتداءات على الكنائس والاعتداءات على الأقباط والشهادات كما هي بل أنا أقول لكم إن في قيود مفروضة على الكنائس أنا لما أحب دلوقتي أبني كنيسة أقدر ما أقدرش ليه؟ في قيود القيود دي بيسموها الخط الهميوني دي كلمة تركي هميوني خط هم- خط يعني مرسوم هميوني جاي من السلطان إن مفيش كنائس وقالوا ان دي اول اول حكومة او اول فترة يحكم فيها مصر مصريون من ابنائها والغوا كل هذه القوانين المستوردة والقوانين الاجنبية ما عدا حاجة واحدة بس فضلت اللي هي الخط الهميوني الخط التركي لانه يقيد المسيحيين ويضع قيودا على بناء الكنائس كل دول ماشيين في خيط واحد ونحن نعلم من الذي يحرك هؤلاء جميعا اللي بيحرك الناس دي كلها هم- هو الشيطان نحن ليس لنا عدو غير غير الشيطان يحرك هؤلاء في عصر وعصر اخر بوسائل مختلفه كل ده حاجات ضد المسيح شخصيا والمسيح الذي وعد انه في وسط كنيسته وانه سيحمي اولاده هو القادر أن يحمي شعبنا ويحمينا ويعطينا نعمة وقوة في هذه الأيام يتبقى أن أكلمكم عن أهم الشخصيات أجيب نماذج من الشخصيات المباركة القديسة في هذه الفترة تحت المماليك العثمانية هقدم لكم شخصية بطرس وشخصية إنسان نافذ إنما مش راغب وشخصية علمان شخص اسم أما شخصية البطرس فهو البابا متاق البطرس 87 اللي بي- نعتبره انه من اقدس البطاركه اللي جلسوا على الكرسي المرقصي في كنيستنا والشخصية الثانية هي شخصية القديس الأنبرويس الأنبرويس اللي هو الأنبرويس أما الشخصية الثالثة فهي شخصية مجرد شخص إبسي هو المعلم إبراهيم الجوهري والسيرة بتاعتهم سيرة عطرة كان ممكن الاجتماع كله يبقى على الثلاث الثلاثة دول ولا- ولا يقضيهمش إنما سأحاول الآن بقدر ما يعطينا الله من نعمة بصلواتكم ان انا اديكم مجرد فكرة فكرة عن هؤلاء الناس وعن حياتهم المباركة البابا متاؤس البطرك السابع والثمانين والذي ظل بطريركا من 1378 حتى 1408 ميلادية يعني في القرن ال 14 وأوائل ال 15 هو من الصعيد من قرية اسمها بني روح بجوار في منطقة الأشمونين جوار ملوي تعلم في الكتاب حفظ المزامير والمردات والقراية والكتابة أبوه كان فلاح وكان يرعى غنم أبيه من صغر والناس دول يعني في كل سير القديسين الناس دول بيبقوا مختارين من الله من الصغر بل من بطون أمهاتهم قيل عنه انه لما كان بيلعب مع الاطفال كان يحط ايده على راسهم ويقول اكسيوس اكسيوس اكسيوس ويرسم منهم ناس قسوس وناس شمامسة فكان هذا وضعا غريبا بالنسبة لهذا الطفل ماذا يا ترى سوف يكون في سن 14 سنة اشتاق إلى حياة الرهبنة وكانوا بيرهبنوا صغيرين زمان في أمثلة كثيرة وتوجه إلى ديارات الصعيد عشان يعمل بها راعية وكان لباسه خشنا وشجاعته نادرة وكانت النعمة بادية على وجهه أول تجربة تعرض ليها وهو بيرعى الغنم إن جات له واحدة عربية كان هو دلوقتي بيرعى الغنم اللي كان في نفس الوقت تلميذ للأسقف بتاع المنطقة دي وبعدين المرأة دي دخل الشيطان في قلبها وابتدى يتعكس اتضايق منها بقى في يوم من الأيام ما قدرش قال لها إيه اللي عاجبك فيا؟ قالت له حواجبك فطلع السكينة اللي في جيبه يعني طبعا بيبقى الراعي الغنم معاه سكينة عشان يلحق أي حاجة أو إذا كان ذئب يهاجم أو بتاع فطلع وبقوة وبشجاعة راح قطع حواجبه قطعهم قطع فصار الدم يسيل أما هي فلما رأت هذا المنظر هربت ولم تستطع وراح للأسقف وقال له أطلقني من هذا المكان أنا أرجع للدير بتاعي ولكنه الأسقف رفض أن يطلقه فتظاهر بالعبط وبالجنون حتى استطاع أن يطلقه وعاد إلى الدير وبعد ما مشي الناس اللي كانوا عارفين عرفوا الموضوع ده راحوا قالوا الاسقف والاسقف ده كان بيرأس الدير أيضا أو الدير كان تبعه قالوا له أنت ده هو مرة قعد يقطع في هدومه عشان يبان إن هو اتجنن فعول البصرة ال- ال- هذا الأسقف على أن يبذل هذا الشخص قسا ودرجة الكهنوت دي كانت في الرهبنة درجة تكريم فرسمه الأسقف قسا رغما عنه في سن 18 سنة ورغم أنه اعترض كثيرا وأبوه الروحي اعترض لكن الأسقف كشف لي مدى الاستحقاقات الروحية قال ده مش بس يستحق يبقى يبقى بطل لأنه كان في الصيف بي- بيصوم يومين يومين وفي الشتاء يأكل مرة واحدة كل ثلاث أيام هو في السن الصغيرة دي الاس- القسيسية أو درجة الكهنوت في الرهبنة لها كرامة كبيرة وصغير أراد أن يهرب من الكرامة وهرب لديرة بطولي وراح هناك وخبط على الدير وقال لهم أنا عاوز أ- شخص عاوز أترهبن دخلوه الدير قالوا له أنت شماس قال لهم أنا مرسوم شماس وأنكر أن هو مرسوم السين وفي يوم أحد وقت القداس بينما كانوا الرهبان كلهم مجتمعين طلعت ايد من الهيكل واعطته هو بخور ثلاث مرات زي ما بيعطى للأساء أو الأب البصرة وكان اسمه القس مسة في ذلك الوقت قال بقى أنا أهرب من هنا ألاقيه ورايا من هنا فقال أنا أهرب من ديران بنطونيوس اللي عند البحر الأحمر راح الأسد وسكن مغارة وكان بيشتغل زي فاعل وبيعول نفسه وكان يدرب يعني مشي في تدريب صمت عجيب فكان لا يتكلم في الأيام العادية إلا سبع كلمات في اليوم أما يوم الجمعة فكان يحبس نفسه ولا يتكلم أحد ويقول أن المسيح صلب من أجلي في هذا اليوم وبعدين رجع لدير الأنبنطونيوس مرة ثانية وكان في ذلك الوقت المناوشات بين الصليبيين كانوا بيهجموا على مصر فحضر إلى الدير أمير اسمه الأمير يلبغة لينتقم من الرهبان وكان أبونا مسد هو الفت مسد ده اللي هو بابا مساوس كان هو رئيس الدير في ذلك الوقت فأخذ الأمير واحد من مماليك يعذبه ويضربه وبعدين تدخل واحد شيخ راهب كبير اسمه أبونا مرقس الأنطوني كان من القديسين أيضا وسيرته بتصاب الدين فتدخل قال له حرام عليك فمسكوا تاني وقيدوهم وحبوا يغرغروهم إلى القاهرة فقيدوهم وبعدين في السكة ماشيين في الجبل عكسوا فطلبوا يشربوا بالنسبة لأن أنبا مرقس الأنطوني كان شيخ كبير ادوا له يشرب مية وما رضوش يدوا لابونا مسه لأنه كان شاب صغير قال لهم ادوا له مش هشرب الا ادوا له قال لهم لا مش له قال لهم وادي المية بتاعتكم راح رميها على الأرض وإذا بمطر غزير جدا ينزل في تلك اللحظة بلا أسباب شربوا وغرقوا وأحس هذا الأمير إن إن دي معجزة فربنا حرك قلبه ورجعهم للدير مرة ثانية وإذا هذه المعجزات كل حتة عمال يهرب من المجد الباطل فرجع تاني للدير المحرق بتاعه وكان في حياته النسبية يسلك بتقشف زائد وسكن أغلب الوقت في مغارة خارج الدير وقيل أن الوحوش كانت تتآنس معه جاء الكرسي البطريركي خلي ف كانت العادة أن الأرقنا الأقباط يروحوا الأجرة ويسألوا مين أحسن راهب وبتاع لغاية ما راحوا الدير فراحوا الدير المحرة قالوا لهم ما فيش غير الراجل ده فأخذوه هو طبعا مش عاوز فتهاهم وهرب وطلع جري عن مين لقى مركب واقفة مركب واقفة راح نازل في الخن جوه المركب من تحت ويريد ربنا ان المركب ما تتحركش يدوروا عليه هنا هنا هنا الناس القرفنا الاباط ما لقوش وبمعجزه طفل صغير لسه ما نطقش الكلام قال لهم ابونا متى الحقوه هو مستخبي في خن المركب عنين طفل ما كانش نطق ذهبوا وجدوه فجابوه واقتدوه الى القاهره من اجل رساله بصره وبعدين لقى ان ما فيش مفر يعمل ايه راح ماسك سكينه وقطع لسانه قطع لسانه عشان يخرب ولا يبقاش ينفع ان هو يبقى في هذا المنصب الكبير ولكن الله عمل معجزه وكان شيئا لم يحدث ورسم بصر يركب في يوم 16 مصر في عيد العذراء وكانت العذراء شفيعته أما حياته وهو بصرة فسلك بنسك زائد وكانت فضيلة الرحمة عنده والصدقة عجيبة وظاهرة كما هي تظهر في حياة واحد زي الأنبا برام أسقف الفيوم ولدرجة أنه علق على باب القلاية بتاعته جرس عشان اي سائل يجي مش حد يصرفه من بره بره لا هو يسمع الجرس يقوم وكان الفتره دي زي ما انتم سمعنا انها فتره كلها مجاعات وكلها تقلبات وكلها فقر وبالفعل تنبأ بحدوث مجاعة فاشترى ألف أرجب وحطهم في المخازن عنده واعلم اللي عاوز من ولادنا غلى يجي وكان يصلي قداس في يوم 12 من كل شهر ابت اللي هو تذكار الملاك ميخائيل وكل 21 تذكار الست العذراء وبعد ما يصلي القداس يدخل على المخزن المخزن بتاع الغلة ويرسم بالصليب وكان يؤخذ من الم- من المخزن ولا ينقص إلى أن انتهت المجاعة وقيل أنه وهو بيأدي في القداس كان وجهه يضيء وعيناه تبرقان كان يرى ابن الله بنفسه على المذبح وكان يحذر الكهنة من التهاون في خدمة المذبح وكان يحرم يوقع حرما على كل من لا يسمع من الكهنة وكل واحد اتهام بالحرم بتاعه مات ومرة كان في شماس أخذ حاجات يتامى وأخفى حجج جنينة كانت من نصيب بعض الأيتام وراحوا اشتكوا للبطرك وجاب الشماس ده فالشماس قال له كلمتك تقطعني يا أبي إن كنت أخفيت عنك حجج البستان الخاص بأولئك الأطفال الأيتام لأنه كان عارف حاجة البطرك رد عليه بغضب قال له من فمك يكون لك كما قلت أول ما وصل البيت سقط ميتا وللأسف وجدت الحجج بتاع البستان في بيته ربنا اداله نعمة في عهد السلطان برقوق لأن السلطان برقوق قبل ما يقبل السلطنة رحل وطلب مشرقه ومن أجل هذا ذهب البابا مساؤس إلى دير الأنبا أنطونيوس هناك وأخذ مشورة الآباء الشيوخ الذين وافقوا ولذا كانت مكانته عظيمة عند السلطان برقوق وكان يطيل عليه كل القضايا الغامضة فكان يحلها بروح الله ولما استولى تيمور لانك على الشام وسافر الملك الناصر فرج ابن برقوق لمحاربته أناب عنه في حكم مصر الأمير يلبغى السلمي الذي أوقع اضطهادا مريعا على المصريين بسبب المال وقبض الضرائب وأبض على البطرك وسجن وأحضر نساء النصارى واليهود وألبسهم ملابس زرقاء وصفراء أمام البطريرك فقاومه البابا مساؤس فهم بقطع رقبته بالسيف فتقدم البابا بشجاعة أذهلت الأمير وأراد الأمير إطلاق سراحه قال له لا أما يخرجوا أولادي المظلومين أول قبل مني وأتى أحد تلاميذ الأنبا فريج الأنبرويز فوجد البطرك ملقى على الأرض لا يتكلم لا فوجد الامير آه، احد تلاميذ الانبا رويس لقى الانبا رويس الانبا رويس نفسه ر- مطروح على الارض لا يتكلم قال له الا تعلم ان الامير قبض على ابينا البطرك وسجنه وكاد يقتله فلماذا لم تحرك ساكنا فرفع الانبا رويس وجهه واصابعه الى السماء وقال لتلميذه انظر الى فوق فان ستنا العذراء هتخلصه هي فاندهش التلاميذ من ثبات معلمه التلميذ من ثبات معلمه واطمئنان ونام التلميذ فرأى رؤيا صليب من نور في كبد السماء وخرجت منه يمامة حسنة المنظر ودي هي العذراء اللي بنسميها الحمامة الحسنة وبسطت جناحيها على رأس البقرة ثم سمع أثناء ذلك القديس فريد ده في الحلم يخاطب البطريرك قائلا متى وهو الأنبا متى يعني متى لا يخف قلبه لأن الحمامة الحسنة التي تحبها اللي هي العذراء كانت هي شفاعته قد خرجت اليوم لخلاصك وستهلك عدوك فاستيقظ التلميذ من نومه وقص على البطريرك في سجن هذه الرؤيا وأثناء ذلك هد- هجم أحد الأمراء المصريين على السجن وكسر أبوابه وأخرج البابا ومن معه وهزم الأمير يلبغ السلمي ولما حضر السلطان الناصر فرج ابن برقوق إلى مصر وعلم بما فعله يلبغه طارده حتى قبض عليه وسجنه وجلده حتى مات وهناك معجزات كثيرة لهذا الآب البطريرك أجد أن الوقت لا يتسع عشان نقدر نتكلم في الحاجات الثانية إنما يتمتع الأنبا متاؤس البطرة بسيرة آه، سيرة كلها قداسة ال- هو مسكون في الأنبرويس كنيسة الأنبرويس الكنيسة الأثرية في الأنبرويس تحت المذبح في سلم بينزلوا ليه في جسد الأنبرويس محطوط في قبر مكسي بالرخام وفي الناحية ال- الإبلية في أربع بطاركة مدفونين مقبرة الأربع بطاركة منهم البابا متاوس معمولة رخامة ومكتوب عليها أسماء البطاركة الأربعة ومنهم البابا متاوس يا ريت لما تنزلوا مصر وتروحوا تاخذوا بركة من هؤلاء القديسين الذين عاشوا في هذا العصر المظلم أما عن القديس الأنبرويس فهذا راجل لا كان بطرة ولا كان أسقف ولا كان كاهن ولا كان راهب ولا كان حاجة أبدا إنما إنسان عاش في مسكنة في مسكنة روحية عاش منكر لذاته واستطاع أن يصل إلى أعلى الدرجات الروحية وهي درجة السياحة استطاع أن ينتقل من مكان إلى مكان بغير عامل زمني ومن الأمور التي تذكر عنه عن روحياته أنه كان يتهيب جدا من التناول في لحظة التناول كان يجي عشان أبونا يناوله يرجع ورا يرجع واحد خايف او شايف حاجه اما كانوا بيسالوه انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم ما حدش يستحق ان يتناول من جسد المسيح ودمه الا من كانت احشاء طاهره كاحشاء مريم لان المسيح حل فيها وله معجزات كثيره وكما قلت لكم انه ال- الجسد بتاعه موجود في الكنيسة الأثرية التي تحت الاسم. نختم كلامنا بالكلام عن شخصية قبطية عجيبة هي شخصية المعلم إبراهيم الجوهري والقداسة ليست وقفا على الكهنوت أو الرهبان ولكن القداسة مطالب بها كل مؤمن بالمسيح عاش هذا الرجل العجيب في القرن الثمنتاشر ووصل إلى أعلى مناصب الدولة كان رئيس الكتاب مش كاتب يعني وزير ما كانش فيه نظام الوزارات في الوقت ده ومات حوالي سنة 1796 أو 95 قبل مجيء الفرنساويين الحملة الفرنسية لمصر بحوالي سنتين ثلاثة وكان يعمل مع إبراهيم بي ومراد بي الاثنين المماليك الكبار اللي كانوا في مصر قبل الحملة الفرنسية وقبل مجيء محمد علي باشا الكبير إلى مصر أهم صفة كان يتصف بها المعلم إبراهيم الجوهري هي صفة الرحمة لدرجة أنه وقف على الكنائس والأدرة 238 وقفية كان يسأل كل من يطلبه يطلب منه لا يرد سائلا لدرجة أن اللي اتضايق مش هو من كثر السؤال اللي اتضايق الشحاتين وعملوا فيما بينهم قالوا عاوزين اللي بس اللي يضايق المعلم ابراهيم اللي يضايقه بس من كثر السؤال فواحد يعني اراد ان يفوز فاستناه كان بينزل الساعه 7 الصبح من ال- بيته رايح الديوان وكان الحواري بتاعت القاهرة قالوا قال له اديني حاجة عشان على اسم النبي الدابر يلف من حارة تانية ويجيله حاجة على اسم النبي يديله لغاية أما خد منه في الصبحية دي من بيته وهو رايح الديوان 18 مرة والراجل الشحات كان متلفح بتلفيحه وكل مره يقول اديني عرفات على اسم المسيح يروح كاشف كده ويبص له كده عشان يوري له ان انا اللي خدت منه. والاخر اللي اتضايق مش المعلم ابراهيم اللي ضايق الشحات قال له طوبات يا جوهري طوبات قال له ليه؟ انت بتقول لي حاجه على اسم المسيح وانا انا املك حاجه ده اللي معايا كله ده ملك المسيح وهو اللي اداهولي بدل بعتك وتطلبه تاخده وقد بلغت محبة هذا الرجل لعمل الرحمة مبلغا كبيرا لدرجة تتعجبوا إذا عرفتم أنه تصدق وهو ميت تصدق وهو ميت ازاي ازاي واحد يتصدق وهو ميت كان بيعمل الاعمال الصدقه بتاعته دي في الخفه ما حدش يعرف وكان في بيوت اللي هم ما يرضوش يمد ايديهم عارفهم ويروح لهم بنفسه في الخفة. فاحدى هذه الاسر المنكوبه اللي كان بيجيها هو مات وما كانوش سمعوا انه مات فاما رب هذه الاسره استناه مده كم شهر وما جاش يجي ثلاث اشهر وما جاش انا لما اروح اسال عليه فراح البيت قال لهم المعلم موجود فقالوا المعلم تعيش انت عيش انا الراجل قاعد يرفض ما هو الراجل كان بيغنيه عن السؤال ما يخليش يمد ايده وبيديله بكرامه قال لهم دفنتوه فين؟ فقالوا له على الحته المدفنه بتاعته هو مدفون المدفنه بتاعته في مصر القديمه راح هناك وقعد يبكي موت نفسه من العياط فمن كثر العياط نام فظهر له المعلم ابراهيم في حلم وهو نايم قدام المقبره قال لي انت زعلان ليه؟ انا ليا ثلاثه بندقي ذهب عند فلان الفلاني صاحب السرقه اللي فلان روح له وقول له المعلم ابراهيم بيقول لك ادهمني صحي قال هو معقول اروح للراجل واقول له يقول ده عارف كل الناس عرفت ان هو مات اروح اقول له يقول لك هو ميت وغلبوا النعاس مرة ثانية ونام ظهر له المعلم ابراهيم نفس الحلم اتكرر ثلاث مرات وهو قدام القبر قال اروح اشوف فمشي على الوصفة اللي هي آه، يعني وصفها له وجه قدام السرجة وابتدى يبص يقدم رجله ويؤخر اخرى كما يقولون بس يروح للراجل يقول له إيه؟ وبعدين صاحب السرقه ده قال له تعالى يا ابني هنا ايه في ايه قال له المعلم ابراهيم بعت لي مين وقال له لي عند لي عندك ثلاثه بندق ذهب ادهم قال له فعلا هو لي عندي ثلاثه بندق ذهب انما ايه الحكايه فقال له الحكايه فترحم عليه وادهم له محبته للرحمه كانت عجيبه عمل الرحمة يا أحباء عمل عجيب الآن ببرام بتاع الفيوم كانت فضيلته الأولى والكبرى والرئيسية هي عمل الرحمة أنتوا تقدروا تشتروا السماء تشتروا السماء مش شراء يعني آه، بمعنى شراء آه، إنما عمل الرحمة كويس المسيح في الآخر مش هيقول تعالوا انتوا صليتوا كتير وانتوا صمتوا كتير لا كنت جائعا فاطعمتموني كنت عطشان فسقيتموني كنت مريضا فزرتموني كنت محبوسا فاتيتم الي أعمال الرحمة هي الأعمال اللي ربنا هيسأل عنها في اليوم الأخير وهكذا عاش المعلم إبراهيم المعلم إبراهيم عاش كرجل الرحمة وكان قبطيا قديسا تقيا كان يقدم المساعدة لكل من يطلبها منه وكان سندا قويا للأمراض هو اللي جاب تصريح فرمان من السلطان في تركيا ببناء الكاتدرائية المرقسية الإسلوبية اللي ظلت مركز البطريركية سنوات عديدة لأن مرت أميرة من قرايب السلطان التركي عمل لها خدمات باعتباره أكبر واحد وبعدين طلبت منه إنه يطلب حاجة فطلب الحاجة دي هي ومات المعلم إبراهيم وبعد ما مات أحد المماليك بعث لبنته كان اسمها دميانة قال لها هاتي كل الفلوس اللي سابها أبوكي ما قدرتش تقول له مفيش راحت قعدت على قد ما عرفت الأسر القبطية الفقراء اللي كان بيساعدهم ولمتهم وجابتهم ومشوا وكان عددهم كبير جدا وكأنهم مظاهرة ودخلوا إلى دار هذا المملوك واول ما شافها وشاف الناس دول قال لها جبت حاجه اللي سابها ابوكي قالت له ايوه قال لها فين قالت له في بطون هؤلاء ابويا ما خلفش حاجه وابتدت تكلمه عن عمل الرحمه التي كان يعملها المعلم ابراهيم الجوهري وكان انسانا مباركا مش بس كان انسان بس رحيم كان حكيما ومن ضمن الأمور التي ربما تعرفونها أن أخوه المعلم زرجي الجهل هكلمكم عنه المرة الجاية المرة الجاية هتبقى كلها حكايات أنا ببسطكم هيبقى في حكايات كتير قوي المعلم جرجس الجهري هو كان أصغر منه وعمر أكثر يعني لفترة أطول إنما طبعا المعلم إبراهيم هو اللي كان متقدم في المركز وهو مارس راكب الحصان بتاعه فأحد المسلمين استهزأ به وشتمه فراح بسمه ناره على أخوه وقال له أنا ما بقاش ابن أخو المعلم إبراهيم لما اشتتم قال له حصل إيه؟ قال له الفلان الفلاني شتمني وقال لي كذا وكذا قال لي يا خبر ده انا هقطع لك لسانه ازاي يعمل كده ونده واحد من الخدامين بتوعه قال له حضر حضر ارداد بغلة حضر صفيح السمنه حضر مش عارف ايه وروح وديهم للراجل الفلاني الفلاني في الحته الفلانيه يقول له المعلم ابراهيم باعت لك دول وبعدين ثاني يوم المعلم جرجس مار من نفس الحته بص لقى الراجل عمال يرحب عمال يدعي وبعدين لما رجع رجع اندهش هو طبعا اخوه ده اكبر واحد في البلد يقطع لسانه ولا يقطع لسانه قال له انت عملت ايه؟ قال له انت شفت الراجل قال له قال ده الراجل ده عمال يمدح وعمال يشكر وعمال عملت في ايه؟ قال له انا ما عملتش حاجه قال له انت مش قلت لي هتقطع لسانه؟ قال له انا فعلا قطعت لسان الشر اللي فيه لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير فكان المعلم ابراهيم الجوهري انسانا قديسا مباركا تقيا رحيما وله سيره عجيبه ولكني اكتفي بهذا يا احبائي ان شاء الله اما هيطلع الكتاب اللي فيه السلسله دي سوف اكتب هذه السير كلها كامله ان شاء الله انما انا احتاج الى صلواتكم لأني أنا لغاية كده بقى ومش قادر أحتاج إلى صلواتكم تسندني وربنا يبارك عليكم الله الذي حفظ الكنيسة وحفظ شعبه في هذه البلاد هذه الأجيال الطويلة يحفظ كنيسته في هذه الأيام ويحفظ سلامه وليعطنا الرب الإله نعمة في عيون المتولين عليها ويثبتنا جميعا على الإيمان باسمه وليعطينا الحياة التي ترضيه وليبارككم جميعا وليبارك هذه الكلمات وليثبتنا فيه إلى النفس الأخير لإلهنا كل المجد والكرامة والعظمة والسهول من الآن وإلى الأبد آمين موضوع هذا المساء نشكر الله شكرا جزيلا أنه أتى بنا إلى ختام سلسلة الصوم لهذا العام هذه السلسلة التي كانت عن لمحات من تاريخ الكنيسة القبطية وقد ألقينا أضواء على بعض الأحداث في تاريخ كنيستنا لأنه من غير المعقول أن احنا نكون اتكلمنا عن عشرين قرن في مدة 14 ساعة احنا كنا بناخد في المعدل ساعتين كل مرة أكثر أو أقل قليلا حوالي 14 15 ساعة من غير المعقول أن إنسان يستعرض تاريخ الكنيسة كله في مدة 15 ساعة إنما إحنا ألقينا أضواء على بعض الفترات من تاريخ الكنيسة وهذا هو الموضوع الأخير في هذه السلسلة الذي أعطيناه عنوانا الأم الفتية والتيارات العصرية ونقصد بالأم الفتية الكنيسة في هذه في هذا الموضوع نعالج الفترة الحديثة والمعاصرة من تاريخ كنيستنا القبطية وهذه الفترة مليئة بالأحداث وتحتاج على الأقل إلى سلسلة من سبع موضوعات زي اللي خدناهم طول الصيام الكبير إنما سنحاول بقدر الإمكان أن نركز وأن نشير مجرد إشارة في بعض الحالات التي لا نستطيع أن نستطرد فيها احنا انتهينا في المرة اللي فاتت من الكلام عن الكنيسة القبطية والشعب القبطي في العصر المملوكي وفي العصر التركي هذه الفترة التي شغلت نحو خمسة قرون ونصف وعلى وجه التحديد 548 سنة واليوم نبدأ من مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر في سنة 1798 أي قرب نهاية القرن الثمنتاش الحملة الفرنسية قعدت نحو ثلاث سنوات أكثر قليلا من سنة 1798 إلى 1801 دي نقط مهمة جدا في تاريخنا على المستوى الوطني القومي أو على المستوى الكنسي وعلى الرغم من أن الحملة الفرنسية استمرت فترة قصيرة كما قلت لكم ثلاث سنين وبضعة شهور لكنها أثبتت أنها حدث بارز في تاريخ مصر الحديث لقد أتى نابليون بونابرت ليؤسس امبراطورية في الشرق الأوسط تحت ستار الدفاع عن الإسلام نابليون بونابرت الفرنسي فرنساوي جه يؤسس امبراطورية في الشرق تحت ستار الدفاع عن الإسلام وهنا ينبغي أن نتوقف لنأخذ فكرة الخلفية بتاع الحدث ده إن كان في صراع في أوروبا منذ أن قامت الثورة الفرنسية الكبرى في سنة 1789 أحدثت انقلاب أول ثورة كبيرة وأعقبتها بعد ذلك ثورات أخرى وكانت الثورة الفرنسية ثورة دموية قتل قتل قتل وشن وأعلنت هذه الثورة أنها مستعدة لتوريد أو لتصدير لتصدير مبادئ الثورة إلى الشعوب الأخرى وكانت مبادئ الثورة الفرنسية الحرية والإخاء والمساواة طبعا في ملكيات وامبراطوريات عاتية في أوروبا في ذلك الوقت حكم دكتاتوري مطلق فكانت الثورة الفرنسية حاجة خطيرة جدا بالنسبة لهم فابتدت تكتلات في أوروبا ضد فرنسا تحالفات بين الدول الأوروبية ضد فرنسا وكان العدو اللدود لفرنسا في ذلك الوقت هو إنجلترا انجلترا التي كان يقال عنها الامبراطورية التي لا تغيب الشمس عن ممتلكاتها ليه لا تغيب لانها ليها ممتلكات في نصف الكرة الشرقي وفي نصف الكرة الغربي الشمس تغيب من هنا تروح الناحية الثانية فلا تغيب الشمس عن ممتلكاتها وكان اهم حاجة بالنسبة لانجلترا في ذلك الوقت آه الهند والمستعمرات التي في الشرق الاقصى وكان غرض نابليون ان هو يقطع على انجلترا او بريطانيا خطوط المواصلات بتاعتها الى المستعمرات بتاعتها في الشرق دي الخلفية هو جه هنا عشان يحقق هذا الغرض يؤسس امبراطورية في الشرق انما كل اللي يهمنا في النقطة دي هي أنه أتى تحت ستار الدفاع عن الإسلام أنتم عارفين أن نابليون جه وجاب معاه مجموعة كبيرة جدا من العلماء وهؤلاء العلماء في مدة الثلاث سنين عملوا شغل علمي جبار جدا وكتبوا كتاب ما زال بيترجموا فيه احنا بنترجم ليه في مصر دلوقتي وصدر منه حوالي أربع كتب على ما أظن كتاب وصف مصر اللي وضعوه Description de l'Égypte اللي وضعوه العلماء اللي جم مع نابليون في الحملة الفرنسية على مصر طبعا نابليون جاب الاسطول بتاعه ونزل في اسكندريه واعلن وكان جايب معاه مطبعه عربيه باللغه العربيه اعلن انه حامي الاسلام والكلام ده هو كذاب فيه وأفاق ومخادع لأن الثورة الفرنسية أبعدت الناس عن الدين وكان من ضمن المحركين للثورة واحد زي الفيلسوف فولتير الرجل الملحد لكن رغم إلحاده ومقاومته للمسيحية وطعنوا لها إلا أنه بيته بيته تحول بعد وفاته إلى دار للكتاب المقدس ينشر منه هذا الكتاب فالثورة دي هي كانت إبعاد للناس عن الدين نابليون لا يعترف بالدين ومن ضمن الحاجات اللي تذكر عن نابليون بعد كده حينما أتوا في حفل التتويج تتويج إمبراطور على فرنسا في الدول المسيحية الملوك يمسحوا في طقس ديني يتعمل وإن البابا بتاع الفاتيكان يلبسوا التاج بتاع الإمبراطورية ولكن أما جاه يعملوا الحكاية دي هي راح هو خاطف التاج من ايد البابا وراح ملبسه لنفسه لكي لا تكون للكنيسة لا يكون للكنيسة اي فضل عليه وشفت اللوحة دي هي في قصر فرساي ال- القريب من باريس وهو بيشد التاج من البابا عشان يلبسه لروحه وده انا بقول القصة دي عشان تعرفوا يعني مدى ايمان آه، نابليون بالدين فاذا كانت المسيحية التي ولد فيها كان موقفه منها بالطريقة دي هي أظن أن موقفه من أي دين آخر آه، هيبقى حديث خرافة إنما ده شغل سياسي وشغل للاستهلاك المحلي كما يقول تقدم بونابرت إلى الإسكندرية على أنه حامي الإسلام بل أعلن أنه بطل من أبطال الإسلام وطبعا الأمر واضح أن ذلك كان لترضية المسلمين وأملا في كسب رضائهم عن وجوده في مصر ده من ناحية ومن ناحية تانية حتى يكون لهذا الوجود الفرنسي في مصر مبرر شرعي في مواجهة الدولة العثمانية الأتراك انتوا عارفين ان السلطان العثماني او السلطان التركي احيا موضوع الخلافة الاسلامية ان هو خليفة المسلمين كلمة خليفة يعني ايه طبعا انتوا عارفين الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين سميناهم الخلفاء الأمويين وبعد كده الخلفاء العباسيين وفي الخلفاء الفاطميين اللي اتكلمنا عنهم فبالنسبة للأتراك في العصر الحديث أحيوا الخلافة والملك السابق فاروق حب ان هو يحيي الخلافة في مصر ورب دقنه ومع الأسف الشديد ان العلماء طلعوا له نسب يتصل بنبي المسلمين انما طبعا الوقت لم يمهله لان السوس كان ينخر في مملكته فانتهى الى ما انتهى اليه موضوع الخلافه ان يعني ده خليفه المسلمين والموضوع ده كان بيلاقي قبول كبير جدا في اذهان السذج في تلك الاوقات وهنتكلم عن النقطه دي هنشير اليها لان علماء الازهر بالنسبه لنابليون فضلوا الاستعمار العثماني التركي عن الاستعمار الفرنسي لا لشيء الا من اجل المسائل الدينيه والنعره الدينيه رغم ما يجمع عليه جميع المؤرخين من الفساد الشديد الذي يندى له الجبين الذي كان يتسم به الحكم السري فما نزل نابليون في اسكندرية وجه النداء التالي للمسلمين قال لهم أيها المشايخ والقضاة والأئمة وأعيان البلاد قولوا لأمتكم أن الفرنسيين هم ايضا مسلمون مخلصون الفرنسيين مسلمون مخلصون واثباتا لذلك فحينما نزلوا اي الفرنسيين في روما الكبرى خربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربه الاسلام هنا بيشير للحروب الصليبيه ثم قصدوا جزيرة مالطا أي المسلمين وطردوا منها الفرسان لأن كان في فرسان بيجوا من مالطا في الحملات الصليبية وطردوا منها الفرسان الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين ومع ذلك فإن الفرنسيين في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني وأعداء أعدائه أضام الله ملكه هذه النفاق بتاع نابليون كان راجل متغطرس ومتعجرف وطبعا انتوا عارفين انتهى بيه الامر ان هو اتنفى الى جزيرة سانت هيلانا حيث نهاية حيث انتهى الى نهاية سيئة لغاية ما مات ولما احتل نابليون البلاد لم ينقضي شهر على نزوله الى اسكندرية حتى امر بالاحتفال بالمولد النبوي احتفالا عظيما ما الحكايه دي معلش ولو انها مش مكتوبه في الورق انما هقولها الحاجه جات لي في- من ضمن الحاجات اللي زي كده في ال- من حوالي 30 40 سنه كده كان في واحد جريجي واحد يوناني تاجر اوسلو ف يروح يلم القطن من الناس في القرى والحاجات دي وبعدين فجأة ظهر له واحد تاجر مسلم منافس ليه وبعدين قال للناس ما تدوش الراجل النصراني ده الراجل الجريجي ده الراجل النصراني ده الكافر ما تدوش القطن بتاعته انا حقه فالراجل الجريجي عمل ايه؟ جه في يوم وقال لهم انا ظهر لي النبي محمد في حلم وقال لي ان انا ابني مقام للشيخ فلان الفلاني في الحته الفلانيه وابتدى هو يبني المقام وطبعا كل الناس سابوا الرجل الثاني وابتدوا يدوا له القطن لهذا الرجل مش الكافر الناصح هذه العملة المتداولة جانا كل يوم بيقول لهم الكلام ده وبعدين جه بعد شهر واحد من نزوله الى الاسكندريه ابتدى ان هو يحتفل احتفال كبير بالمولد النبوي وارتدى فيه نابليون في هذا الاحتفال احتفال زيا شرقيا ولبس عمامه وصحبه جم- ج- جميع ضباط وقواده الى المسجد الرئيسي في المدينه مدينه الاسكندريه وكان مجتمع في هذا المسجد حوالي 100 شيخ من شيوخ الدين فجلس كونفرت بينهم على وسادات شلت يعني القعدة بتاعتنا على الأرض وشبك ذراعيه وأخذ يتلو معهم تواشيح تقص حياة النبي وكان زي ما بيشوف دكهم أخذ يحرك رأسه بس دي مش هتطلع في الريكوردر أخذ يقلد السامعين اللي قدام منه يعني أنا بصور مدى السذاجة السذاجة بتاعت شعبنا في ذلك الوقت أنا مش عارف ليه النقطة الدينية دي نقطة حساسة جدا صحيح كويس قوي إن إحنا هنبقى ناس متدينين كل واحد يبقى متدين ويحب الدين بتاعه وفرق بين التدين وبين التعصب التعصب يعني جاي من كلمة عصابة أنا لما أطبق منديل وأحطه كده أعصب عينيا أنا مش شايف حاجة المتعصب إنسان أغمض عينيه مش شايف حاجة أبدا إحنا بنعلمكم وبنعلم شعبنا آه، وعاوزين كل إنسان أن يبقى متدين سواء كان مسيحي أو كان مسلم أو أي دين آخر التدين هو تقرب من الله إنما التعصب هو اللي وحش هو اللي مذموم وما أكثر المنافقين وما أكثر الناس الحساسين إحنا مفروض إن إحنا في وقت ينبغي فيه أن نميز مش مجرد إن الإنسان إحنا لما- أنا بتكلم عن نفسي شخصيا في التعامل نحن ننظر إلى جميع الناس نظرة متساوية ويؤكد هنا فرط تعاطفه مع الإسلام في رسالة إلى والي حلب مؤرخة سبتمبر سنة 1798 بعد مجيئه بحاجة بسيطة هو جه يوليا فيقول لوالي حلب لسنا كفار العصور الهمجية الذين كانوا يأتون إليكم لمحاربة إيمانكم إننا نعترف بأن إيمانكم رفيع القدر وسوف نعتنق دينكم إذا حلت الساعة التي يصبح فيها الفرنسيون الراشدون مؤمنين حقيقيين الكلام اللي بجيبه لكم ده من الوثائق وثائق الحملة الفرنسية وبعد الاستيلاء على الإسكندرية نجح الفرنسيون في التقدم إلى القاهرة واستولوا عليها بعد أن حطموا قوة المماليك المماليك اللي اتكلمنا عنهم وقلنا كان يعني عملية إقطاع كل واحد واخد له حتة من البلد أما الشعب فكان كم مهمل فوجد الفرنسيون المماليك قد نهبوها نهبوا القاهرة وكانت بيوت الأقباط بل جميع المسيحيين هو أول هدف لهم نهبها الجند العثمانيون وفر الجميع إلى الصعيد أو إلى الشام ومن ضمن الناس اللي فروا للشام مع بعض المصريين السيد عمر مكرم نقيب الأشراف وأحد علماء الإسلام وسوف نعود إلى الكلام عنه بيعملوه بطل قومي دلوقتي إنما هنتكلم عنه بعد شوية هنشوف مدى بطولته كما طاف الرعاع بالمدينة مدينة القاهرة ينهبون بيوت المسيحيين على اختلاف جنسياتهم ويقتلون من يصادفونه دون تمييز بين رجل وامرأة فوضى والحافز الوحيد كما سبق أن أشرت بالنسبة لقرار بعض المصريين مع شخصية دينية كبيرة كالسيد عمر مكرم نقيب الأشراف إن هم ده استعمار وده استعمار إنما هم فضلوا الاستعمار التركي لأنه كان استعمار ديني استعمارا دينيا وهذا هو أعتى أنواع الاستعمار بعد كده ابتدى نابليون يعمل شوية تشريعات في أول مجيئه والحقيقة دي كانت فرصة لكي يشعر المصريون بكيانه وبالبلد بتاعتهم كون ما يسمى باسم الديوان مجلس سماه ديوان يتكون من شيوخ الازهر وبعض الفرنسيين وكان غرض هذا المجلس تقديم المشوره الى الحاكم العام الفرنسي وهذه أول خطوة تدل على رغبة الفرنسيين في إشراك المصريين في الحكم بأسلوب حديث ولم يكن لغير المسلمين ممثلين في هذا المجلس وكان هناك الديوان الصغير كان مكون من 12 عضو نصفهم من المسيحيين برئاسة واحد اسمه المعلم ملقي وكان بمثابة محكمة في الشؤون التجارية والمواريث والدعاوى وإدارة الشهر العقاري من أجل مراجعة جميع حجج الملكية وجباية الرسوم عليها وطبعا في هذا الديوان أو المجلس الثاني لجأوا الفرنسيين للمسيحيين والإثبات لكفاءتهم في هذه الناحية بعد كده نابليون قابلته مشكلة كبيرة وكارثة في مصر هي تحطيم الأصول الفرنسي بأكمله في موقعة أبو يسير البحرية بوسط الأصول الإنجليزي وكان يقود نيلسون فهنا بقى اتقطعت المواصلات بين الفرنساويين اللي في مصر وبين فرنسا واصبح لزاما على نابليون ان هو لازم يدبر شؤونه كلها من مصر يكتفي بكل الموارد المتاحه في مصر ولذلك ابتدت قبضه نابليون انها تزداد قوه واصلاحاته تتجه نحو استقلال مصر باقصى سرعه وباقصى طاقه نحو استغلال مصر باقصى سرعه وباقصى طاقه وكان نتيجه كده قيام ثوره في القاهره تعرف باسم ثوره القاهره الاولى في اكتوبر سنه 1798 بعد ثلاثه اشهر فقط من مجيء الحمله الفرنسيه الى مصر وفي هذه الثوره حرقت كنيسه حرس الروم وكانت مقرا للبطريركية وحرس الروم دي في الحتة بتاعت الغورية والأزهر دي القاهرة القديمة فأمر البطريرك وهو مرقس الثامن بنقل البطريركية مؤقتا إلى حرس النصارى حرس النصارى دي في الأزبكية ولم تكن هذه الثورة ثورة القاهرة ضد الفرنسيين من أجل استقلال مصر بل كانت ثورة على التشريعات الجديدة وعلى الضرائب وتعبيرا عن الاستياء من نجاح قوات المشركين اللي هم الفرنسيين وانتصاراتهم وقد لجأ الفرنسيون إلى الشدة في قمع هذه الثورة ونصب نابليون مدافعه على القلعة وركز هدماته على مراكز الثورة كان نتيجة هذه الثورة إعادة تشكيل إلغاء الديوان وإعادة تشكيله في صورة جديدة بعد ما كان بث من مشايخ المسلمين وبعض الفرنسيين أشرك غير المسلمين فيه ولا شك أن هذا الإجراء كان القصد به مضايقة المسلمين بعد أن تنكروا لمحاباة نابليون لهم منذ البداية كان نابليون قد عزل قاضي القضاة العثماني وطلب إلى علماء الأزهر أن ينتخبوا من بينهم مصريا بدلا منه وكتب إلى المشايخ بذلك ومن العجيب ومن المؤسف أن المشايخ بتوع الأزهر رفضوا أن واحد منهم مصري يبقى هو قاضي القضاة بيفضلوا استعمار الخلافة الخلافة الإسلامية العثمانية التركية الهميونية على استقلال مصر ولكنهم في النهاية انتخبوا مكرهين واحد يدعى الشيخ أحمد العريشي وهنا لا نجد أي إحساس بالمصرية وبالقومية المصرية إنما في إحساس بالناحية الدينية وحدها وضاعت القومية المصرية بعد أن هزم نابليون تحطم أسلوبه وهزم أمام عكا تيقن أن حملته إلى الشرق قد فشلت فسافر سرا إلى فرنسا وعهد إلى كليبر بقيادة الحملة وبدأ كليبر في مفاوضاته مع انجلترا من اجل الجلاء عن مصر معلش استحملوا الجزء التاريخي ده لان انا عاوز اوصل منه نقطه هنتكلم عنها عن واحد اسمه المعلم يعقوب او الجنرال يعقوب الذي هو قبطي اتهم بالخيانه انا عاوز اوصل بس للنقطه دي عشان نشوف موقف هذا الرجل او محاولة وصمه بهذه الوصمة السيئة ابتدأ كليبر خليفة نابليون في قيادة الحملة أنه هو يفاوض مع إنجلترا من أجل الجلاء عن مصر وسمح كليبر للجيش السوري انه التركي انه يتقدم لسوريا وان يجتاز الحدود المصريه الشرقيه ليتسلم المراكز التي يجليها او يجلو عنها الفرنسيون. وجاء مع هذا الجيش من فر من المصريين الى سوريا وعلى رايهم على راسهم السيد عمر مكرم نقيب الاشراف ووصل الجيش التركي الى الصحراء الشرقيه وعسكر فيها ريثما تتم المفاوضات وهؤلاء المصريين اللي رفضوا الجيش التركي أسرعوا ودخلوا خلسة إلى القاهرة كما تسلل إليها بعض الجنود الأتراك بقيادة مصطفى باشا الذي أمر بفرض ثلاثة ألاف كيس على الأهالي من أجل ترحيل الفرنسيين كما أمر بقتل النصارى ونزل الجند إلى مدينة القاهرة ينهبون ما تصل إليه أيديهم حتى كما يقول الجبرتي عبد الرحمن الجبرتي ده المؤرخ المسلم المصري المعاصر لأحداث الثورة الحملة الفرنسية يقول الجبرتي تمنى الناس عودة الفرنسيين من كثر الظلم الذي حل فيه بهم على أيدي الأفراد ويقول الجبرتي وذهبت طائفة منهم أي من الجند إلى حارات النصارى وبين السورين وباب الشعرية والمسكي فصاروا يكبسون على البيوت ويقتلون من يصادفونه من الرجال والنساء والصبيان وشكى الناس إلى مصطفى باشا التركي فلم يلتفت إليه لكن المفاوضات مع انجلترا تعقدت لأن انجلترا قالت لا الجيش الفرنسي في مصر لازم كلهم يؤخذوا كرهائن كأسرى حرب فرفض كليبر وأمر الجيش التركي بالابتعاد وعول على البقاء في مصر وبدأ كليبر ينظم أموره على أساس بقائه لفترة أطول حتى تنخرج الأمور بأي صورة من بين الأمور التي لجأ إليها الفرنسيون إعادة تنظيم الضرائب الأمر الذي دعا إلى تفجر ثورة ثانية في القاهرة أخذ يقودها ويشعلها السيد عمر مكرم نقيب الأسرار اللي يهمنا أن الثورة دي لم تكن انتفاضة قومية كما يحاول البعض أن يصوروها لان الثوره دي كان غرضها ايه ان الجيش التركي والجيش التركي ده ايه ده مش جيش استعمار انما مرحبا بالاستعمار طالما انه استعمار مسلم مرحبا بهذا الاستعمار وكل المؤرخين المسلمين وغير المسلمين بلا استثناء يكتبون عن فساد الحكم التركي بما يندى له جبين أي إنسان لكن لا مانع من التغاضي عن كل أنواع الفساد التي في العالم لكي تبقى مصر في التبعية للخلافة الإسلامية هؤلاء لم لم يكونوا يفكرون في شيء اسمه القومية المصرية ان احنا مصريين كبلد بصرف النظر عن الدين هذه نقطة هامة في تاريخنا الحديث الأقباط والحملة الفرنسية واضح مما ذكرناه أن نابليون بونابرت في سبيل تحقيق أحلامه الإسلامية أحلامه السياسية ضحى بالأقباط ليناصر المسلمين ولم يهتم أن يمنح الأقباط حريتهم خاصة حرية العبادة التي كانت مصادرة فلقد تقدم المعلم جرجس الجهري بالتماس إلى بونابرت جرجس الجهري اخو المعلم ابراهيم الجهري ودول من الجهريه اللي هي محله مرحوم الاثنين ابراهيم الجهري وجرجس الجهري من الجهريه اللي هي محله مرحوم تقدم المعلم جرجس الجوهري بالتماس الى بونابرت وهو كما يقول له انك انت ابن الثوره الفرنسيه والمؤمن بمبادئ الحريه والاخاء والمساواه طلب اليه ان يرفع اللا اهليه الشرعيه عن الاقباط ليكونوا على قدم المساواه مع إخوة اخوتهم المسلمين وان يلغي القيود التي فرضها المماليك والاتراك على شعائرهم الدينيه أما رد نابليون عليه فكان في 7 ديسمبر سنة 1798 بعد ما جيئوا إلى مصر بنحو خمسة شهور جاء فيه استلمت الكتاب الذي أرسل أرسلته الأمة القبطية وأنه من دواعي سروري حماية هذه الأمة التي لن تكون من الآن فصاعدا موضع الاحتقار وعندما تتيح الظروف الشيء الذي لا أراه بعيدا قد أسمح لها قد أسمح لها بأن تقيم شعائرها الدينية علانية كما هو الحال في أوروبا حيث يتبع كل إنسان عقيدته ثم أضاف سأعاقب بشدة القرى التي قتل فيها الأقباط أثناء الثورات التي نشبت بينما أنك تستطيع من الآن أن تخبر أبناء طائفتك بأني أسمح لهم بأن يحملوا السلاح ويركبوا البغال والخيول ويضعوا العمامات على رؤوسهم ويتزيوا بما يشاءون طبعا الحاجات دي بتاعت الزي اللي كانت من انواع التحقير الادبي لكن كل ده كان حبر على ورق ما لبث نابليون ان الغى ما وعدهم به وهذا ما قاله المؤرخ المسلم عبد الرحمن الجبل اما المسلمون فقد كانوا منذ البداية يحملون كراهية لنابليون وإن كانوا قد تظاهروا بغير ذلك من البداية وطبعا بالتبعية كراهيتهم للأقباط نتيجة الانتساب انتساب الفرنسيين للديانة المسيحية مجرد الانتساب المصيبة الكبيرة هي في الاسم مسيحي حتى لو كان الإنسان فاسدا وشريرا ولا يعرف شيء عن دينه ولا يمارس شيئا من أصول ديانته مجرد الانتساب وهنا تصدق كلمات المسيح حينما نتذكرها تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي التهمة تهمة اسم فقط وليست تهمة أخرى هذا الأمر ما زلنا نعاني منه حتى الآن وما زالت الخانة الموجودة في كل الطلبات طلبات الاستخدام مثلا خانة الديانة لازمتها ايه انت مالك انا بعبد العجل بعبد اي حاجة انت عاوز مني شغل انا مواطن في هذه الدولة مالك انت ومال الدين بتاعه ولكن هذا هذا الامر الذي لا نظير له في اي دولة في الدنيا كلها نجده هنا ليه ليه عشان ايه ليه ماذا يهم في هذه الخانة ماذا يهم ان تعرف ان كنت مسلما او مسيحيا انا بشتغل عندك موظف انت حاسبني على العمل مالكش دعوه بالدين بتاعك لكن طبعا الدوافع الى ذلك معروفه لقد وضع الأخبار دائما موضع المشكوك فيه يقول الجبرتي المؤرخ صار الأمراء يفتشون في محلات الإفرنج عن الأسلحة وغيرها وكذلك يفتشون بيوت النصارى الشوام والأقباط والأروام والكنائس والأجرة على الأسلحة والعامة لا ترضى إلا أن يقتلوا النصارى واليهود فيمنعهم الحكام عنهم ولولا ذلك المنع لقتلهم العامة وقت الفتنة ننتقل للكلام عن المعلم يعقوب حنا المعلم يعقوب يعقوب حنا المفترى عليه وهو صاحب أول مشروع لاستقلال مصر في عصرها الحديث كما سأتكلم من الوثائق ومن أقوال المؤرخين المسلمين أنفسهم لكن إذا كان في أي حاجة ضد أي مسيحي فنحن نضرب بعرض الحائط كل الوثائق وكل الأدلة طالما أن هذا يرضي ما فينا من حقد دفين ولد يعقوب في ملوي ملوي اللي هي ابن المنيا سنة 1745 تعلم في أحد الكتاتيب القبطية تعلم الكتابة والقراءة وحفظ المزامير والألحان الكهنسية شأن شأن أي واحد في ذلك العصر أحرز تفوقا في اللغة العربية والحساب النصارى كانوا مشهورين حكاية الحساب ثم تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها وعمل كاتبا لدى أحد المماليك يدعى سليمان بيه عاش مع المماليك واختلط بيهم وأتقن الفروسية والفنون العسكرية واشترك مع المماليك في معاركهم وقد أخذ نجمه في الصعود حتى أطلق عليه لقب معلم وكلمة معلم ده لقب كبير جدا كان وقفا على العظماء ممن لهم مكانة أو من يمتلك ثروة كبيرة أو من نبغ في علم أو في حرفة أو صناعة أتاحت الظروف للمعلم يعقوب فرصة نادرة لإظهار عبقريته ونبوغه إذ لما جاء الفرنسيون إلى مصر وشتت نابليون شمل المماليك في موقعة الأهرام هرب كثير من المماليك إلى داخلية البلاد لكن أغلبهم اعتصموا في الصعيد فجهز نابليون حملة تحت قيادة أقدر قواد يدعى ديزي للقضاء على المماليك في الصعيد وكانت الحاجة ماسة إلى شخص له مواهب متعددة إدارية وعسكرية وخبرة بشؤون البلاد وأهلها فكان أن استعان الفرنسيون بالمعلم يعقوب والنقطة هنا اللي تنسب لي إن إزاي ده يتعاون مع الراجل الفرنساوي الراجل الفرنساوي اللي بيستعمر مصر طب والأتراك بسلامتهم ما هماش مستعمرين استعان الفرنسيون بالمعلم يعقوب وقد حظي بمكانة كبيرة عند الأطراف كلها بل لقد طلب إليه المماليك التوسط بينهم وبين الفرنسيين كما كان يعقوب سندا لمواطنيه المصريين إذا تجبر الفرنسيين في جمع الضرائب وبينما كان يعقوب في الصعيد تطورت الأحداث لغير صالح الفرنسيين في الوجه البحر كما قلنا فقدوا أصولهم في أبي قير بعد معركة بحرية عاد نابليون إلى فرنسا خلفوا كليبر وكانت الخزانة خاوية قطعت المواصلات مع فرنسا بينما كان كليبر يحارب الأتراك في موقعة عين شمس في مارس سنة 1800 أخضع يعقوب ثورة في القاهرة نتيجة تسلل بعض الجنود الأتراك إلى داخل المدينة في هذه الظروف وفي عهد كليبر وكليبر بالذات لأن كليبر له موقف أنه كان غير راض من الأصل أن نابليون يجيب الحملة بتاعته على مصر وهذا الأمر واضح ومثبت في كل من كتبوا عن الحملة الفرنسية في هذه الظروف ومع كليبر تمكن يعقوب من إقناع الفرنسيين أن يساعدوه في تحقيق حلم قديم له لقد حرمت مصر ولمدة طويلة من جيش وطني كان يعقوب مقتنعا أنه لا يوجد إصلاح للأمة المصرية بدون جيش انتوا عارفين ان دي الدعامة الاولى اللي عملها محمد علي وتمكن من تأسيس مصر الحديثة كدولة جيش من المصريين قبل كده كان جيش ايه جيش مرتزقة او جيش الاستعمار ايا كان لون هذا الاستعمار ما كانش فيه جيش وطني المصريين ما بيدافعوش عن نفسهم كانش فيه جيش وطني منذ غزوة الاسكندر الاكبر الكبرى للشرق ده انسان متفتح الذهن في تلك الاونه كان الاتراك يلعبون بعواطف الناس الدينيه حتى ما يثيروهم ضد الفرنسيين وحتى ما يحدثوا انقساما في وحده الشعب المصري بعد ما وقعت عين شمس اللي قلت لكم عليها سنة في مارس 1800 وافق كليبر خليفة نابليون الذي لم يكن مؤمنا بالحملة على مصر من أساسها على فكرة يعقوب إنشاء فرقة قبطية تتألف من 2000 مجند أساسا من الصعيد وأوكل كليبر أمر تدريبهم العسكري إلى ضباط فرنسيين فنيين فأظهر الجنود الجنود الصعايدة أظهروا براعة وعين كليبر يعقوب قائدا عليهم برتبة كولونيل هي يعني عبارة أميرالاي بتاع زمان أو رتبة عميد في المصطلح الحديث في مايو سنة 1800 وما لبث مينو اللي بيسموه عبد الله مينو اللي اعتنق الإسلام وتزوج من مسلمة ما لبث مينو هذا أن رقاه إلى رتبة جنرال اللي هي فريق في مارس سنة 1801 وحينما وقع الفرنسيون معاهدة الجلاء عن مصر في 27 يونيو سنة 1801 وتخلوا عن القاهرة للأتراك كان من المتفق عليه أن أن يسمح لمن يريد أن يرحل معهم من المصريين يرجع مع الفرنسويين إلى فرنسا وبناء على ذلك فقد قرر يعقوب الرحيل معهم ومعه أسرته ومجموعة من الأصدقاء وفريق قليل من الحرس الذين حاربوا في حملات بونابرت وأبحروا جميعا فوق السفينة الحربية البريطانية فلس تحت إمرة القائد جوزيف إدموند من الإسكندرية في 10 أغسطس سنة 1801 وبعد يومين اثنين من رحيله أصيب بمرض فجائي لم يمهله سوى أربعة أيام وقابل الموت برباطة جأش في 16 أغسطس سنة 1801 وكان من الأمور المتبعة اذا واحد مات في عرض البحر بيلقوا الجثه بتاعته في البحر لكن من اجل مكانته غمروا جثته في برميل نبيذ وتمكن ذلك من حفظه حتى وصلوا الى مرسيليا وهناك احتفلوا بتشييع جنازته تشييعا عسكريا احنا عاوزين دلوقتي نقيم موقف المعلم يعقوب كما قلت لكم ان المؤرخين المنصفين يقرون أن المعلم يعقوب حنا هو صاحب أول مشروع لاستقلال مصر في العصر الحديث من هؤلاء واحد أستاذ جامعي أستاذ الدكتور محمد صبري السربوني هو سموه السربوني لأنه هو الراجل ده أبعده الملك فاروق عن مصر لأنه كان جريء وكان وطني مصري وصار استاذا للتاريخ في جامعه سوربون في فرنسا وانا اتشرف ان انا تتلمذت على يد هذا الرجل ايضا الدكتور محمد صبري مات من حوالي سنه او سنه وشهور قليل يقول الدكتور محمد صبري السربوني في كتابه تاريخ مصر الحديث الذي طبع سنة 1926 يقول عنه في بداية الاحتلال الفرنسي التحق يعقوب بخدمة الفرنسيين الذين دخلوا مصر أصدقاء يحملون راية جديدة هي راية الحرية وبارح مصر على رأس وفد مصري مؤلف من أعيان القبط وكانت فكرته الأساسية مخاطبة إنجلترا في أمر استقلال مصر لكن وفاته العاجلة في الطريق قضت فجأة على مشروع مفاوضتها دول أوروبا في ذلك الاستقلال ده واحد الجمعية الجغرافية الملكية في مصر طبعا في سنة 1924 نشروا تحت عنوان مصر المستقلة مشروع سنة 1801 نشروا وثيقة من الوثائق اللي محفوظة في وزارة الخارجية البريطانية وقدم لها باللغة الفرنسية أحد المؤرخين الفرنسيين الجبابرة اسمه جورج دوان نصها يقول والذي نود أن نذكره وننبه إليه هنا على ضوء الوثائق التي وجدت حديثا في محفوظات وزارة الخارجية الإنجليزية هو أن فكرة الاستقلال المصري التي نشأت في ظل حملة نابليون بونابرت كانت قد خطرت منذ فجر القرن التاسع عشر للمصريين فإن واحدا منهم هو المعلم يعقوب القبطي أعرب عنها بلسانه إلا أن موته قبل الأوان في أغسطس سنة 1801 حال بينه وبين عرض هذه القضية والدفاع عنها أمام وزارات أوروبا وعندنا شخصية شخصية مؤرخ عملاق في العصر الحديث هو شفيق غربال اللي ابنه هو السفير بتاعنا في واشنطن شاهد هذه الوثائق في الخارجية البريطانية ويقول بعد أن شاهد هذه الوثائق بدأت بعد العثور على هذه الأوراق في تكوين رأي آخر في المعلم يعقوب وطبيعة علاقته بالفرنسيين خدمات يعقوب للحكم الفرنسي من نوعين خدمات من نوع ما كان يقوم به للفرنسيين جرجس الجوهري وملطي وبطائية وغيرهم من كبار رجال القسم أساسها السعي للنفع الشخصي من جهة والخلاص مما كانت فيه البلاد من اضطهاد من جهة أخرى وخدمات من نوع آخر أساسها التمهيد لمستقبل البلاد السياسي بالتعضيد المؤقت للحكم الغربي وأول ما فيه تأييد يعود للتدخل الغربي تخليص وطنه من حكم لا هو عثماني ولا مملوكي إنما هو مزيج من مساوئ الفوضى والعنف والإسراف ولا خير للمحكومين ولا للحاكمين إذا اعتبرناهم دولة قائمة مستمرة فرأى الجنرال يعقوب أن أي نوع من أنواع الحكم